الرحمة أمل يهديه طبيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وأشرف الخلق أجمعين أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عيادة الرحمة كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت كنا بدأنا مجموعة حلقات عن الوقاية من نزلات البرد واتكلمنا عن الغشاء المخاطي وسلامته اللي هي مهمة جدا عشان على شيء على اساس سلامه الصحه صحه الجهاز التنفسي العلوي بطريقه عامه وان اي التهاب بينتج عن تدمير هذا الغشاء المخاطي وعشان نعرف ايه العوامل اللي بتدمر الغشاء المخاطي عشان نحتفظ بيه سليم يقدر يقاوم نزلات البرد قلنا في بعض العوامل اللي بتدمر الغشاء المخاطي لازم نتجنبها واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت باستفاضة عن موضوع أهم حاجة في المف... اللي هو التدخين موضوع بيؤرق المجتمع كله وبيكلف اقتصاديا بيرهق الدولة اقتصاديا وبيرهق الأسرة اقتصاديا وبيرهق صحة الفرد اللي بيدخن ومش بس صحة الفرد صحة الأسرة كلها اللي بتدخن معاه سلبيا دون أن, إيه أن تدري الحاجة الثانية الخطيرة برضو وانتشرت هذه الأيام بكثرة تلوث البيئة وما بقاش تلوث البيئة قاصر مثلا على المدن الصغيرة بل امتد للقاهرة الكبرى والاسكندرية والمدن الكبيرة كمان اللي هي تلوث البيئة وارتفاع تلال القمامة وعدم تعاون المواطنين في انهم يتخلصوا من المشكلة دي نتج من تلوث البيئة ان ابتدت تظهر بعض الاوبئة وده في منتهى الخطورة زي الغدة النكفية اللي التهاب الغدة النكفية بالنسبة لينا للجهاز التنفسي العلوي فظهرت الغدة النكفية في مناطق كتير في القاهرة الكبرى وبعداد كبيرة جدا وعشان كده دي ده أول وباء فممكن يبقى في أوبئة تانية لو ما التفتناش لخطورة الموقف ده تلوث البيئة أولا بينتج عنه ميكروبات ضارة بتدمر الغشاء المخاطي وكمان بتتكاثر في في في التلال القمامة دي كل أنواع الميكروبات والجراثيم فبتنتشر بصورة رهيبة في الجو وبتنتقل بسهولة جدا للإنسان عن طريق التنفس وأول باب للتنفس هو الغشاء المخاطي المبطل للأنف ومن وراه البلعوم فلازم عشان يتجنب المشكلة دي لينا في شوية تعليمات خاصة بالمجتمع ككل وتعليمات خاصة بالفرد بال... نبتدي بالتعليمات اللي خاصة بالمجتمع ككل ان احنا بقدر الامكان نتكاتف حتى لو ما كانش بصورة ايجابية فما ما بقاش بصورة سلبية فظيعة يعني بنشوف مثلا اكوام الزبالة في مناطق بعيدة خالص عن الأماكن اللي بيجوا العربيات اللي هي بتشيل القمامة وتشيلها تلاقي واحد في إيده كيس زبالة أو بقايا طعام أو بتاع بيرميه في أقرب حتة يعني كتير جدا أجي أطلع بالعربية بص ألاقي واحد راكن لي كيس تحت العربية فهل ده كلام كيس يركبيه جنب البيت مش مش قادر يروح مثلا يمشي خطوتين بس لغايه الصندوق اللي بتلم منه القمامه فطبعا الناس اللي بيجوا بالعربيه يشيلوا بعد كده في اوقات كتير جدا ما بياخدوش بالهم من الاكياس اللي مرميه هنا وهناك فبتفضل تتكاثر عليها الحشرات والذباب وبتتنقل الجراثيم واساسا الطعام بقايا الطعام لما يعفن بيعمل جراثيم وتتكاثر وتبتدي تنتشر وتعمل الاوبئه والامراض فابسط حاجه ان احنا ما نرميش في وسط الشارع نرمي في الاماكن المحدده بقدر الامكان ان شاء الله الشباب يتكاتفوا لو ما فيش حتى لو الشباب في المنطقه يتكاتفوا يعملوا دوريات مع بعض للنظافه لان حتى مش كل حاجه هنرميها على الحكومه لو كان في فتره حاسين ان الاداء الحكومي مش مش مظبوط احنا نتعاون عشان ما نقضيش على على نفسنا لان بالطريقه دي احنا بنقضي على مش بس يعني مش بنقي نفسنا بس ده بنقل نقل المجتمع والمجتمع لما ما حدش يصاب فيه اولادك مش هيصابوا او اخواتك مش هيصابوا يعني انت بتحمي نفسك قبل ما تحمي قبل ما تنظف الشارع الحاجه الثانيه طبعا بنصح كل واحد يخرج في البيت او بيتعرض كمان لغبار كتير او تراب في الشارع اول ما يدخل ينظف الانف والبلعوم بالاستنشاق والغرغره بالمحلول القلوي اللي هو ربع معلقه كربونات وعلى كوبايه ميه دافيه كبيره آه، ي- يستنشق بيها ويتغرغر اول ما يخش من البيت آه، وربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الوضوء خمس آه، مرات لع- ومنهم شمل الوضوء ال- آه، الاستنشاق والمضمضه يعني نظافه الانف والفم والبلعوم ده من دين ده من مميزات ديننا الجميل فنستغل الصفه دي ونهتم بنظافه الانف والبلعوم ان احنا نطرد الميكروبات وال- وال- ونحافظ على سلامه الغشاء المخاطي يعني موضوع تلوث البيئة ده موضوع مش سهل ولازم تتكاتف فيه الدولة بكل طاقتها وتتكاتف فيه عن طريق الأحياء عن طريق المحافظة عن طريق وزارتي الصحة والبيئة علشان يشوفوا حل ويقاوموا وإلا هت... هنتعرض لأوبئة خطيرة أخطر بكتير من الغدة النكفية لو ظهرت ممكن تبيد عدد كبير جدا من المجتمع وساعتها نقف م... م... م- مش هنلا... مش هنلاحق على ال- آه، ال- صد ال- الموجات العاتية من الأوبئة دي فلازم ال- ال- من الأول نتخلص من مسبباتها اللي بدأت تظهر وال- وللأسف الشديد التحرك في مقاومة ال- تلوث البيئة ضعيف جدا ومش مقبول سواء من الحكومة ولا ولا من المواطنين فلازم نتكاتف كلنا ونخلص من المشكلة العويصة اللي هي جايز تواجهنا وتبقى اخطر من انهيار الاقتصاد انهيار لما يحصل وباء لا قدر الله بيبقى اخطر من هي- هيشيل البشر مش هيشيل المال المال بيتعوض لكن ال- ال- ال- ال- الثروه البشريه بتاعتنا اللي بنعتز بيها هت- هتزال فح- ف- ف- يعني حرام علينا ان احنا نقف نتفرج ونستنى ان الحكومه تعمل لنا الحكومه والحكومه تستنى ب- ب- لما ت- ت- تثبت الدستور وتثبت ال- وال- وال- وال- وال- وال- وال- والاوبئه جايه علينا ب- بطريقه آه، يعني رهيبه فلازم نقف وقفه حازمه ان احنا نصد الت- نو- نوقف التلوث ده بقدر الامكان. آه، الحاجه الثانيه برضو في تلوث خاص هي تلوث عام في تلوث خاص بالمصانع ال- الكيماويات والابشره الضاره اللي بتبقى في المصانع او ساعات بتبقى كمان آه، في بعض الاحيان بيبقى ورش وبتطلع الابخره دي في في الاماكن السكنيه فطبعا ده في منتهى الخطوره فنتكلم على المصانع ال- النهارده ان لازم ال- اي عامل في مصنع فيه بيتعرض لابخره او ك- او كيماويات لازم يرتدي الكمامه او ال- الكمامه الطب الواقيه للانف والبلعوم ولازم اصحاب العمل يوفروا لهم سواء اصحاب المصانع يوفروا العمال ال- آه، ال- آه، ال- آه، القناعات الواقيه من الابخره الضاره ومش كده وبس اول ما العامل يوصل بيته مفروض على طول ينظف الانف والبلعوم من ال آه، آه، من ال آه، عن طريق الاستنشاق والغرغره ناخد اتصال
السلام عليكم وعليكم السلام ورح- ورحمه الله وبركاته اهلا يا ام احمد
ايوه يا دكتور أيوة.
يا دكتور. انا ابني آه، عنده سنتين و... واربع شهور ايوه
آه، اللوز بتاعته كبيره مم.
اللوز بتاعته كبيره الدكاتره شافوها يعني مم.
آه، طول الليل بيشخر كده طول الليل الشخير عالي خالص زي الراجل الكبير اه وفي ايه تاني والدكاتره قالوا لازم تتعمل يعني بس مش عارفه في سن سنتين هو اللي طبعا اللوز ملهاش دعوه بالشخير خالص الشخير ده الته- تضخم في اللحميه اللي خلف الانف او حساسيه في الانف فاللوز كبيره دي ما, بت... ما بتعملش الشخير اللي بيعمل الشخير ال- اللحميه الكبيره آه، وايه تاني
طب والحل يا دكتور يعني مثلا نعمل له عمليه ولا صغير لا لازم يتفحص ده آه، اللوز كبيره انت بتقولي شكوى بتاعت حاجه تانية يعني بيقولوا لك اللوز كبيره اللوز الكبيره ما بتعملش آه، هو تشخير الدكاترة- وبتقولي والشخير ده التهاب في الدكاتره اللحميه قالوا يعني اه فما اقدرش اقول لك تتعمل ولا ما تتعملش قالوا لان ال- لوز ولحميه برضه
ما هو- آه، بصي ال- في السن ده سنتين ما نقدرش نحكم عليهم لان بعد اربع سنين اللوز بتضمر هي واللحميه بتبتدي تقل في الحجم شويه تمام زائد ان في تع- في حاجات تانية انت ممكن يكون ممكن يكون عنده حساسيه في الانف والبلعوم هي اللي بتخلي التهابات متكرره هرد عليكي باستفاضه شكرا على طيب اتصالك والله.
وال... طيب يا دكتور آه.
طيب يا دكتور لحظة آه يعني ال- ال- ال- اللحمية ديت آه، وال- واللوز والشخير بالليل دوت يعني مش غلط عليه اكيد غلط بس هرد عليه حضرتك حالا باذن الله ناخد اتصال تاني طيب نكمل آه، ن- آه، نكمل موضوعنا آه، كنا بنتكلمنا عن آه، تلوث البيئة وتلو- وبنتكلم دلوقتي عن ال- ال- التعرض للكيماويات في ال- آه، والأبخرة الضارة سواء في المصانع أو في ال- الورش وقلنا أهم حاجة بعد ال- العامل أول ما يوصل البيت لازم ينظف آه، نفسه كويس جدا نظف الأنف والبلعوم برضه عن طريق المحلول القلوي اللي احنا قلناه ربع معلقة كربوناته على كوباية مية دافية ويغسل آه، الأنف والبلعوم آه، كويس قوي آه، وكمان اصحاب المصانع او الورش لازم يوفروا للعمال الك- ال- الكمامات الواقيه بقدر الامكان. بالنسبه لشكوى ام احمد اللي بتقول عنده سنتين، طبعا سنتين ده سن صغير جدا جدا جدا على ان احنا نفكر نعمل له آه، آه، عمليه وغالبا بيبقى في حاجات خاطئه ممكن يكون حد في البيت بيدخن، ممكن بيكون بياكل حاجات ما عليها مواد حافظه كتير، آه، ممكن بيتعرض لخ- لو ليه اخوات اكبر منه او قرايب في في سنه انه بيقبلوه على طول وبينقلوا له عاد وهم عندهم مناعه هو ما عندوش فالالتهابات تتكرر لو اتبعنا ال- ال- ال- الالتز- ال- آه، التعليمات الصحيحه عمره ما هي يتكرر التهابه زائد تكرار الالتهاب ده بي- بي- بيخلينا نبص اكتر للحساسيه الحساسيه اللي- لو كان كل ال- الامور كويسه وما بتعرضش لعدوى او كده بتبقى حساسيه الحساسيه ده نقص في المناعه لازم تتعالج كويس انما المشكله ان ال- ان احنا اول ما يتكرر بس التهاب نشيل اللوز ده في منتهى الخطوره او اللحميه لان اللوز ربنا خالقها للخط الدفاعي الاول للجسم خط دفاع قوي جدا فانا لما آه، ب- وخلقها عشان تلتهب هي ربنا خلقها وظيفتها انها تلتهب تلتهب عشان تصد الالتهاب من مناطق تانية اخطر في الجسم لان التهاب اللوز علاجه سهل لكن التهاب حاجات تانية لو اللوز مش موجوده هيبقى اصعب بكتير يعني زي التهاب الالتهاب الرئوي التهابات الاذن الوسطى التهابات الجيوب الانفيه كل ده ما اللوز بتصد الميكروب فيه وبيبقى علاجها اسهل بكتير قوي من علاج الحاجات التانية بقى- مهما اتكررت وزائد ان احنا لو اتبعنا ال- التعليمات الصحيحه لا هتتكرر التهاب اللوز ولا هيتكرر اي آه، آه، التهاب آه، تاني يا ام احمد فطبعا الش- اما من ناحيه الشخير فدي آه، شكوى بعيده خالص عن اللوز هي يا اما غالبا حساسيه في الانف طالما بيتكرر على طول لان اللحميه آه، خلف الانف لو مش عامله مشاكل في الودن آه، حتى اللحميه بتضمر نفسها وبتصغر للحجم الطبيعي بتاعها بعد ما يكمل الطفل اربع سنين لغايه اربع سنين ونص عشان كده ما نفكرش في عمليات قبل ما ن- آه، قبل ما يكمل اربع سنين الا في حالات ضيقه جدا جدا جدا ومش اي دكتور هيشخ... يقول لك عليها لازم حد يكون عنده ضمير صاحي جدا عشان يقول لك بالظبط آه، آه، هن- آه، آه، يعملها ولا لا ناخد اتصال تاني
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسم حضرتك بعد اذنك ام جابر يا دكتور نعم ام جابر اهلا يا ام جابر امري يا ام جابر بقول لحضرتك انا ابني عنده 11 سنه ايوه آم، عنده حس... من- يعني كان جاله فيروس في الحنجره
فيروس ايه في اكتر من عش- الحنجره من يعني شهر بالظبط فيروس ايه في جاله الحنجره فيروس في الحنجره كان هو عامل اللوز
اه عامل عمليه اللوز اه فجاله فيروس في الحنجره مم.
فعالجته الحمد لله فرجع له من قيمة أسبوع كده دور البرد برضه كده وبدأ يشخر اتعالج من البرد بدأ شخير بقى رهيب بالليل وهو نايم م- كأنه راجل كبير كده بيشخر بس شخير جامد جدا هو شال اللوز واللحميه ولا اللوز بس اه فانا شايل اللوز بس الدكتور ما ما عرفش ما رضاش يريحني لما شالها وكان هو شايلها وعنده ثلاث سنين وهو صغير كمان شالها مرتين يا ريت ام شالها احمد مرة تبقى واحدة.
سمعانه دلوقتي وهي يا ريت ام احمد اللي اتصلت قبل كده تكون سمعانه يا رب آه.
هو شال اللوز بس ما ما قاليش شال لحميه ولا لا اه وبعدين ابتدت ترجع تاني اشد بعدها وبعدين بقى يجيله حساسيه انف اه فدلوقتي هو بيشخر ياما هو نايم بيشخر بقاله اكتر من كتير.
10 ايام فاتصلت بالدكتور تاني مم.
راح مديله تلفاست ونقط وبخاخه في الانف اسمها نازوليكس مم.
فمش عارفه دول صح ليه بالنسبه له ولا لا هو ما نقدرش نحدد صح ولا لا غير لما نشوف الطفل هل مناسب ليه ولا مش مناسب لان البخاخات بالذات وال- والادويه دي لازم في اوقات معينه محدده بيحددها الطبيب ما تتقالش سماعي لازم ابقى شايف علامات هو معينه الدكتور ما انا خدته للدكتور وقال له اه اه هو د- كتب له العلاج لما راح وشافه قطعي فانا جنبه مش يعني انا قلقانه من البخاخه لان بيقولوا فيها نسبه كورتيزونات عاليه ما هو الكورتيزون ساعات بيس- بيستحب في في اوقات معينه ما انا عشان كده بقول لك مش ما اقدرش احكم صح ولا غلط الكورتيزون غلط لو اتاخد في اوقات معينه وصح لو اتاخد في اوقات تانية فما اقدرش احكم ب- بال- بالاتصال ان انا اقول لك صح ولا غلط وتخافي او ما تخافيش لازم يكون قدامي الطفل وقدام الغشاء المخاطي شكله ايه وهل في لحميه ولا لا ولا هل في التهاب ولا لا كل ده لازم احكم عليه فشكرا على اتصالك يا ام جابر ن- نكمل موضوعنا آه، كنا اتكلمنا عن ال- ال- تلوث البيئه والتعرض للكيما- للكيماويات هتكلم في حاجه مهمه قوي قوي آه، اللي هي عدم الاهتمام بالحاله النفسيه في ناس كتير جدا ما بتهتمش بالحاله النفسيه آه، للمريض او للشخص العادي الحاله النفسيه بتاثر وبت- ب- بتاثر بشكل مباشر على آه، الغشاء المخاطي المبطن للأنف أو بتأثر على الجسم بصفة عامة بتأثر على الدورة الدموية بتاعة الجسم وبتأثر على الأعصاب بتاعة الجسم وكل ده في الآخر بيجي الدورة طبعا الغشاء المخاطي عشان يبقى سليم محتاج دورة سل- س- آه، دموية سليمة محتاج أعصاب سليمة كل ده بيتأثر بالحالة النفسية في ناس آه كمان بتعتبر ان الحاله النفسيه ليها نسبه مثلا 10% من الحاله لا انا بقول لكم ان الحاله النفسيه بتمثل اكتر من 80 90% من تكرار المرض او عدم استجابه المريض للادويه ف آه، يعني يمكن في اوقات كتير جدا بن آه، يعني لما ب- لما بلاقي مثلا المريض ما بيستجيبش بساله هل عندك مشكله نفسيه بلاقي, بلاقي الاجابه على طول اه مشكله كبيره يعني مش- المشاكل العاديه بتاعت الحياه طبعا دي مش المقصوده ال- المشاكل الكبيره اللي هو ما ما- بتبقى ساعات ملهاش حل فبننصح ان نحاول بقدر الامكان يعني آه، لما يكون عندنا مشكلة كبيرة نحاول نحلها أو ناخدها ببساطة أو آه، آه، في آه، ن- نبتدي آه، نزود من الصلاة والصوم والعبادات يمكن احنا بنلاحظ ان في رمضان بتقل بن- بيقل عدد العيانين جدا جدا جدا عشان الصفاء النفسي اللي في رمضان برغم ان يمكن في ناس عاداتهم في الاكل والشرب بتبقى آه، سيئة جدا و- و- وعرضة للإصابة بالأمراض لكن مع العبادات وصلاة التراويح وقراءة القرآن النفس ال- ال- ال- الروح بت- بتتهذب وبتسبح في جو تاني الجو ده بيساعد على ان كل اعضاء الجسم تبتدي آه، تبقى في حاله آه، جيده جدا وفي صح وال وال- وتبص تلاقي الامراض عدد الامراض قل والاستجابه يعني المريض اللي بيجي في رمضان حتى لما بيعيا وبنكتب له اقل علاج بيتحسن جدا جدا جدا. اشمعنى رمضان رم- بن- جا- والحكايه دي عن تجربه شخصيه ليا انا مع ال- ال- المرضى بتوعي اشمعنى رمضان ايه اللي بيحصل للناس في رمضان اللي بيحصل ال- الصفاء النفسي والذهني وال- وال- والبدني فده بيساعد على الص- الصفاء ال- على آه، آه، الارتقاء بالمناعه و- وتقليل نسبه الامراض وسرعه الشفاء آه، كمان في مثل تاني كمان الواحد شافه آه، اثناء العمره والحج تلاقي ال ال ال ال الواحد بيتعرض لالتهابات كتير جدا وزحمه وتدافع و- وده ممكن ينقل امراض كتير جدا وتعب ومشقه رهيبه جدا ساعات وكل وناس بيبقوا كبار السن حتى مش قادرين يتحركوا لكن تلاقيهم بيجروا في في في في, في السعي بين الصفا والمروه وفي الطواف إيه الطاقه الغريبه اللي جات لهم اول ما يرجعوا يحسوا انهم آه، آه، تعبانين ناخد اتصال تاني ايوه اتفضل
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسم حضرتك لو لو سمحت يا دكتور انا عندي ابني عنده سنتين ونص وانا يعني هو متاخر في الكلام شويه آه، اسم معرفش حضرتك لو كشفت ليه.
سمحتي مين معايا ام زياد ام زياد ام أم زياد اه انا حضرتك عندي طفل عنده سنتين ونص ورحت كشفت بيه آه، هو متاخر في الكلام شويه رحت كشفت بيه تخاطب اه قالت لي حوليه على انف واذن وحنجره مم.
فرحت للدكتور قال لي هو عنده شمع على ودانه ف...
مم.
واللوز بتاعته متضخمه شويه شمع على ودانه
نعم شمع في الودن يعني
ايوه اه فاداني قطره دوبه الشمع دوت وجه بعدها قال لي اعملي له اختبار على الاذن في هنشوف في ميه ورا دبله الاذن ولا لا مم.
فرحت عملت الاختبار على الاذن طلع فيه نسبه ميه ورا الطبله مم.
فانا عايزه حضرتك تفيدني في الموضوع دوت اعمل له ايه طيب يعني ما بينطقش خالص ولا حرف ولا بينطق كده لا هو دلوقتي هو لما الشمع داب من عند ودنه فبدا يتكلم يعني بدا يجمع كلمات بابا ماما آه، انبوه كده الكلام دوت اه لكن هو متاخر سنه في آه، الكلام هو متاخر اه فالدكتور قال لي اعملوا له اختبار على الاذن طب خدت له و- علاج لما طلع ميه ورا الطبله خدت له علاج
ايوه هو الدكتور كتب له على العلاج Mucosol و Maxilase اه Mucosol وكتب و- له على Zyrtec اه Zyrtec وايه تاني
نعم كتب له Zyrtec و Mucosol مش كده
و Maxilase اه اه تمام وكتب لي على Zyrtec لل... لتضخم حجم اللوز اه تمام شكرا على اتصالك هرد عليكي دلوقتي حالا آه بالنسبه ناخد اتصال تاني
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسم ازي حضرتك حضرتك يا دكتور الحمد أه.
لله والله الله يخليك اسم حضرتك آه، ابو احمد
اتفضل يا ابو احمد اؤمر لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين لو سمحت اتفضل انا عندي السؤال الاول حضرتك كنت قلت لي انا بيجي لي حساسيه اول الشتاء حضرتك كنت كلمت حضرتك قبل كده ايوه فده في الأند. فقلت لي استخدم آه، اللي هو الميه بملح الميه ما لا مش ملح خالص ميه بكربونات ميه بكربونات.
ايوه فدكتور ال- آه، اول ما بستخدم الميه بكربونات دي بيبقى- بيبقى الموضوع ده بخس بلغم كتير قوي طب كويس ويجي لي ويجي لي رشح طب ما هو دي عايز بتفضي ال- ال- الرشح والبلغم اللي بيطلع ده اللي هو المصاب ده كويس جدا آه.
انك تفضيه ممكن اقعد لي بتاع ساعتين كده اقعد اجيب في بلغم كويس جدا ده اللي هو المصاب وده في الاول مره بس هتلاقي وفي الاول وتاني وتالت مره بعد كده هتلاقيه بيقل شويه شويه لغايه ما يختفي ماشي يا دكتور السؤال الثاني لو سمحت اه اتفضل لان بنتي بيجي لها برد كتير بس يعني اللي هو بتبقى عندها بتكبر سنة كده بس ما بقاش بيجيش فيها مثلا اللي هو ال- اللي هو الحاجات البيضاء اللي بتبقى لازقه فيها دي اه ما بي- يعني اللوز بتاعتها ما ما- ما بتسخنهاش اه ما بيبقاش فيها صديد يعني اه ما بقاش فيها صديد اه بس ما بتسخنهاش اللوز ولا حاجه بس ساعات بيجي لها برد كده وبتشتكي من زورها بس ما بتشتكيش من اللوز يعني اه لا لا ما هو دي ما هو مش اي التهاب في الزور يبقى لوز ده اللي- اللوز طبعا.
بتتضخم شويه عشان تقلل الالتهاب معلش في الحته اللي حضرتك قبلها تعر- تعرفنا معلش بعد اذنك تعرفني بس امتى اللوز نعملها يعني هو اللوز ما- المفروض ما تتعملش خالص يعني في حاجات بسيطه قوي يعني احنا طالما اللوز لوزها كويسه بالطريقه دي انها بس مجرد احتقان نحافظ بس انها ما ما, ما حتى تبقى الدكتور ما بدهاش مضاد حيوي حتى ممكن دي حاجه برد تخف طب يبقى هنشيلها ازاي يبقى هي شغاله حلوه قوي دي قايمه بدور طبعا.
المضاد الحيوي وقايمه ب- بدور جميل جدا ليه نشيلها ده كده طبعا، 10 على الحمد 10 لله.
شغاله ب 100% ربنا يبارك فيك يا دكتور الله يخليك يا ابو احمد طبعاً.
ف- آه، ناخد اتصال تاني اتفضلي ايوه يا دكتور انا ام احمد لسه مكلمه حضرتك ايوه حضرتك آه، الدكاتره دول كتبوا لي ادويه يعني ليه انا ماليش دعوه مش هتكلم على حد انا زي ما انا قلت لحضرتك يعني اديكي ياخدها أنا عايزة سمعتي استفسر بس ياخدها ولا لا انا ما اعرفش انا ما شفتش الطفل عشان احكم عليه ما ممكن يكون الطفل حالته سيئه لكن انت بتسالي مجازا ان سنتين لا ما يتعملش اللوز تساليني سنتين لا ما يتعملش وحضرتك استنى مش- مش في أعراض واللوز تانية.
واللوز مم.
ما بتعملش شخير آه.
يعني تسأل الاسئله اللي بس تساليها ب- ب- بجاوب لك عليها لكن أيوة.
برضو عشان احدد بالظبط لازم اكون شايف الطفل هما كاتبين يعني دواء الحساسية وبكتيريا بس هو مش فيه سخنية ولا حاجة ولا فيه أي أعراض تانية هو الشخير بس طيب ما هو الشخير ده مش من اللوز خالص ملوش علاقه باللوز خالص آه.
بيسخن مثلا على طول متواصل لا لا مفيش سخنية دلوقتي خالص طب انت بت... هو طبعا خلص رضاعه بتاكليه شيبسي وبوز وحاجات كده كتير ساعات بياكل لا يمنع الحاجات دي ولو بابا بيدخن ما يدخنش طب جامد والأدوية اللي بياخدها دي أبطلها مش بتعمل حاجة أصلا انا مش عارف والله حاله الطفل عشان اقول لك بطليها ولا لا الدكتور اللي شايفه هو اللي يقول لك لكن انا بقول لك انت بتسالي ب... بحاجات بصفه عامه هجاوب لك بصفه عامه شكرا على اتصالك يا ام احمد ناخد اتصال تاني اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسم حضرتك ايه انا اهلا وسهلا ازيك يا دكتور اهلا وسهلا آه، حضرتك انا كان عندي اسفه كان عندي ثلاث اسئله طب اسم حضرتك الاول آه، اول س- آه، دينا مدام دينا مدام دينا اتفضلي يا مدام دينا آه، اول سؤال خاص بزوجي انا زوجي آم، عند م- مناخيره دايما في نزيف النزيف ده ما, بي ما بينقطعش نهائي وبدون اي اسباب من ناحيه يعني- ولا من ناحيتين يا مدام دينا لا من من الناحيتين مم. عمره كام سنه عمره 28
طيب آه، عنده ضغط او لا سكر لا لا لا، الحمد لله تمام آه، بقاله قد ايه حكايه النسف دي لا ده دي من فترة طويلة أوي كان دايما يد- يحاول يعني يكشف عليها فالدكتور قال له أنا هعملك عملية كي دي نقدر نحافظ بيها شوية على إن يعني نسبة النزيف تقل طيب هو بيدخن لا بيشتغل ايه محامي محامي طيب إيه إيه قال له ل- عن- لما كشف قال له ان في شريان مثلا عايز يتكوي شريان ضعيف قوي وشريان آه.
واحد اه آه.
فهو عمل له عملية كي ورجع و- تاني بعدها ونزل تاني بس يعني هو ممكن يبقى قاعد طبيعي مم.
ولا اتخبط ولا حصل اي حاجة وقاعد طبيعي وفجأة نلاقي مناخيره ده حاجة انفتحت بطريقة فظيعة وما نقدرش ان احنا نسيطر عليها فجأة الدم يعني بي والدم ما بيتجلطش كمان بسهولة يعني ينزل كمية كتيرة و- وبعدين يعني الدم اللي هو لونه نقي مش ان هو مثلا حاجة ط- يعني دم مثلا مش اسود او او مش كويس او كده فدي طب مش خد عارفين كرسي علاج نسيطر عليها.
لل خد بس كرسي هو في حاجة ممكن خد كرسي علاج لل... لضعف الشعيرات الدمويه اللي عنده
لا هو الدكتور يعني حد ما فيش الدكتور- حد اداله كرسي علاج مثلا حوالي ثلاث شهور متواصله عشان يعالج له ضعف الشرايين اللي عنده ايوه ايوه
خد آه، يعني الكرسي خدت خدت ادوية و مش ادويه في وقتها خد كورس متواصل سؤالي محدد ايوه كورس هو احنا متواصل مشينا مع ثلاث الدكتور شهور.
فترة اه اه لا، ماشي مع الدكتور مش فترة جماعتي ومصر مشي مع الدكتور كان بيوقف له النزيف ويمشي ويرجع تاني ينزف لا يوقف لا نزيف.
كان هي فترة الدكتور بعد ما عمل له عملية الكي لا سيبك من اللي عمل عمليه الكي اللي آه.
بيعالج بعمليه الكي ما بيعالجش بت- ب- بالتقويه الجهاز ال- ب- بالشعيرات الدمويه ده ودي دي فكره دي مدرسه ودي مدرسه يعني انت ما جربتوش العلاج انك تقوي الشرايين جربتوا الكي بس لا احنا حضرتك جربنا الكي اه والدكتور طبعا كان ده خاطئ الكي خاطئ ده دلوقتي حتى اتمنع من دول كتير جدا في العالم ماشي بس هو آه، زوجي يلاحظ عليه ان مناخيره من فوق يا دكتور من المنطقة اللي هي بتنزل منها الدم الكتير دي مم.
ت- حضرتك تحس ان هي يعني معوجة سن او في او اعوجاج في ضيقة العالم في اعوجاج في الحاجز الانفي يعني اه يعني هي تحس ان حضرتك طب إن هي- انا افضل اشوفه ده يعني يا ريت تاخدي رقمي في من ال من ال من الكنترول او من الدليل وت- و- و- و- وافضل اشوفه السؤال الثاني مين معانا تاني اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسم حضرتك ايه
أنا عاطف الشربيني من السعودية اهلا يا استاذ عاطف
آه، الله يخليك يا دكتور لو سمحت عندي سؤال بس اتفضل
في عندي آه، ابني عنده 35 يوم تقريبا وكل ما بيرضع من والدته يعني بي- بيرجع
بيرجع لما يرضع من والدته مم.
اه طيب هو بيرضع وهو نايم ولا هو قاعد
لا بيكون صاحي لا مش النوم قاعد ولا نايم ماليش دعوه بال انه راح في النوم ولا لا وضع الرضاعه بيكون مستلقي على ظهره ولا يعني قاعد عادي يعني نايم لا غلط خالص ما كده لازم يرجع ان اه الاكل بيتجمع ورا مناخيره وزوره وينزل تاني
آه، يعني لازم المفروض يكون يرضع زي قاعد وضعه الكبار صاحي.
زي يعني حضرتك لو وطيت راسك لورا لو حضرتك لو وطيت راسك لورا
تمام وشربت بق ميه كده هتلاقي نفسك نزل كله تاني من مناخيرك و... و... و... ومن بقك تاني فما بالك تمام، الطفل تمام.
وانت البلعوم بتاعك كبير والبلعوم بتاع مامته كبير لكن البلعوم بتاعه هو صغير وكله متوصل ببعض فهي بس تقعده وتسند ظهره تمام.
كويس ويرضع عمره وهتختفي وتكرعه بعد الرضاعه مش هيبطل آه.
هيبطل رجع دي هيبطل ترجيع خالص
تمام جزاك الله خير يا دكتور الله يخليك يا استاذ عاطف آه، نكمل موضوعنا آه، في دلوقتي احنا قلنا ان عدم الاهتمام بالحاله النفسيه برضو بيؤدي الى آه، ل- آه، نزلات البرد وانه بيأثر على مش بس على الغشاء المخاطي بيأثر على الدوره الدمويه وعلى اعصاب في الجسم فبيؤدي في ل- ل- آه، الاصابه بنزلات البرد واحنا قلنا يمكن بتأثر بنسبه كبيره جدا فما نهملش الحاله النفسيه وقلنا امثله زي لما بنكون بنقدر نقاوم بنقاوم التعب وبنقاوم الامراض لما نكون في حاله نفسيه كويسه وادينا مثال كلنا عشناه اللي هو آه، شهر رمضان المبارك وكمان ادينا مثال للناس اللي, اللي سافروا العمره والحج شافوا فعلا بيجوا يحكوا عجيب انهم بيعملوا مجهود خارق وبيعيوا مجرد مجرد انه يعيا وبياخد ممكن ما ياخدش ادويه ويقدر يكمل ايه اللي ايه السر في كده وايه اللي بيخليه يتغلب على الامراض ويتغلب على الميكروبات حالته النفسيه القويه بتخلي كل اجهزه الجسم تعمل بكفاءه عاليه جدا جدا جدا يمكن اول يمكن في ناس بتفضل انها مثلا تكون حتى بتتألم تقوم تصلي وهو بيصلي ويخشع في الصلاة بينسى الألم بتاعه يمكن أنا أذكر وأنا كنت لسه طبيب مقيم في مستشفى العجوزة كان في واحد يعني غير تخصص طبعا في غير تخصصي كان دكتور بيعمل بتر لرجل مريض ما ينفعش يتبنك فطلب مصحف طلب مصحف انه يقرا فيه لغايه ما يبتروا رجله البتر ده بيعمل الم فظيع جدا فضل يقرا في المصحف لغايه اما اتبطرت له رجله بالتمام وكمان ما حسش بالم وما قالش اه انا استغربتها لو لو ما شفتهاش بعيني كنت هقول ده يعني كلام مش مش منطقي ولا علمي لكن ده هو ده اللي حصل ده دليل ان الحاله النفسيه بتقدر تقهر حتى الالم الشديد واشد انواع الالم يعني مفيش الم اكتر من الام العظام ومفيش الم اكتر من بتر الساق فكانت يعني حاجة عجيبة فتعلمت منها درس كويس قوي ان الحالة النفسية فعلا بتقدر تهزم الامراض وتقدر تهزم المرض مش بس انها بتخلي الواحد يعيش في سعادة وصفاء الحاجة اللي بعد الحالة النفسية برضو عدم الاهتمام بنظافة الانف والفم والبلعوم الانف والفم والبلعوم دول هم المدخل الامراض لكل الجهاز التنفسي هم اللي بيجي لنا اي غبار او تراب بيخش بيبقى محمل بالجراثيم هيخش فين هيخش عن طريق الانف يا اما الفم او مثلا عندنا لو مريض بي عنده عدوى وهي يعني هيعمل عدوى عن طريق الجهاز التنفسي برضه عن طريق السعال او مثلا التنفس برضه هيتنقل عن طريق الانف والبلعوم لو احنا غسلنا الانف والبلعوم اول باول حتى لو تعرضنا لاصابه فمش هيلحق الميكروب يتكاثر جوه ويعمل المرض حتى حتى لو عمل مرض وتكاثر بيبقى مخفف لان احنا بننظف ونخفف اول باول بميه دافيه بكربوناته مثلا 3 4 5 مرات في اليوم ومن يعني من جمال ديننا العظيم ان احنا بنتوضى ربنا امرنا بالوضوء خمس مرات في اليوم على الاقل على الاقل قبل كل صلاه ولا يجوز الصلاه الا بالوضوء ومن اركان الوضوء الاستنشاء وال والمضمضه يعني من من الحاجات المهمه في الوضوء ودي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام فلو احنا اتبعنا السنه دي واتبعنا ان احنا التزمنا بالصلاه في مواعيدها خمس مرات وفي خلال قبل الخمس مرات نستنشق ونتمضمض كجزء من الوضوء الوضوء والمضمضه دي بتبقى معاها طبعا غرغره طبعا ما فيش ميكروب هي هيستمر في الانف ولا البلعوم ولا هنمرض بالجهاز التنفسي خالص لكن احنا لا بنتقن اغلبنا لا يتقن الوضوء يعني وبيبقى متسرع فيه جدا وممكن يقعد صلاتين ثلاثه على وضوء واحد وده طبعا تصرف خاطئ على قد ما نقدر نحاول لو التزمنا بالسنه في الموضوع ده برضو في موضوع الاستنشاء والغرغره يعني مش هنصاب باي امراض لان الجهاز الغشاء المخاطي هيفضل سليم اطول فتره ممكنه آه كمان في حاجة تانية اللي بتسبب دمار الغشاء المخاطي التغير السريع في درجات الحرارة والرطوبه يعني كهدي مثال مثلا احنا دلوقتي في فصل الشتاء والكل اطفالنا اغلب كلنا عندنا اطفال بيروحوا المدارس فلما تيجي الام ناخد اتصال ونكمل اتفضل
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا دكتور اتفضلي يا فندم لو سمحت انا عندي بنت بنتي عمرها شهرين صدرها على طول وجعها وما بتقدرش تاخد نفسها وما بترضع ما بتقدرش ترضع على طول مش قادره تتنفس وديناها لثلاث دكاتره ومفيش نتيجه ودوها لدكتور صدر اداها كورتيزون اداها هولة كورتيزون ف انا مستغربه يعني طفله شهرين تاخد كورتيزون ازاي يعني طب هي بترضع وهي نايمه ولا وهي قاعده لا امها بترضعها وهي حطها على حجرها لا هي الطفله نفسها وضعها بيبقى نايم مستلقي ولا لا ده هي مستلقي؟
شهرين لسه نونه ما هو- ولا اول يوم حتى لو اول يوم آه.
را- ده مستلقيه على ظهرها ولا قاعده لا على ظهرها غلط خالص كل البلاوي دي من وضع الرضاعه اه يعني مجرد بس مامتها تعدل لها راسها زينا انت ف- جربي اه آه، انت اسم حضرتك ايه يا حاجه ام محمد بصي يا ام محمد جربي انت يا ام محمد و- و- ورجعي ده راسك لورا مش تنامي او اشربي بق ميه شوفي هتعرفي تتنفسي ولا لا مش أيوة.
هتعرفي ايوه وانت البلعوم بتاعك خلاص اكتمل نموه بلعوم امها اكتمل نموها هي الطفله دي لسه كله على بعضه لسه كله على بعضه كتله واحده يعني العمليه لخبطه فلازم الط- اولى من آه، من ان احنا احنا نشرب واحنا قاعدين او ناكل واحنا قاعدين ان الطفل ي- يشرب او يرضع وهو قاعد او يشرب اي سوائل وهو قاعد ودي لان ليه اللبن بيدخل بيقفل له المناخير من ورا لا هيعرف يرضع ولا هيعرف يتنفس لا هيعرف يرضع ولا هيعرف يتنفس ودي هتعمل مشكلة وممكن يصاب بالتهابات على طول متتالية فوضع الرضاعة ده مهم جدا جدا وبعدين ننقط له في الأنف برضه بمية دافية بكربونات وبرضه هت... هتريح شوية معاه إنما كونه ياخد كورتيزون أو لا دي على حسب الحالة ممكن يكون في تضخم في الأغشية أو كده بس اللي سبب التضخم ده وضع الرضاعة ومن أول يوم بقول وضع الرضاعة يبقى الطفل قاعد آه، مش حتى شبه قاعد يبقى قاعد خالص انتوا حتى لو عملتوا 45 درجه وقعدتوا لورا وشربتوا بق ميه هتلاقوا الدنيا اتلخبطت جدا عندكم اعملوا التجربه دي يعني بقه صغير يعني مش هيشرقكم ولا حاجه بس هتحسوا قد ايه الطفل بيعاني لما بنميله ويجي ايه ي- يرضع وهو نايم او يبقى شبه آه، قاعد كنا بنتكلم على التغير السريع في درجات الحراره طب ناخد تليفون وبعدين نرجع لموضوعنا اتفضلي
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل اهلا وسهلا مرحبا. آه، انا عندي اخويا دكتور آه، ما عنده 16 سنه بس آه، كل اسبوع يعني على طول البرد معاه متواصل ونحس ان مناخيره كده مسدوده وبيشفته على طول بيحصل لها التهابات كده و... وبتتكشف كده من بيتي انها فوزلين على طول ما فيش نتيجه التهابات في الانف من بره زي ما انا بشاور كده اه مم.
وشفايفه كده مكشفه كده ونحط لها فوزلين برضه على طول اخوك طالب في المدرسه ولا اه بيشتغل طالب في المدرسه طيب بياكل آه، حاجات زي حوادق وحراق وشطه ومخلل كتير لا مش جو برضه ما انا هنام عنه طب وبياكل الحاجات اللي هي عليها مواد حافظه كتير زي مثلا عصاير اللي في علب الحاجات الساقعه الشيبسي البوز لا لا لا ما بياكلش الحاجات دي اه طيب آه، بي- آه، انتوا انتوا منين انت اسمك ايه الاول ايه انت اسمك ايه محمد محمد آه، انتوا منين يا محمد انتوا فين
ايه انتوا فين يعني في قرية ولا في مدينة اه انت من البحيرة
اه اه ايوه يا محمد يعني انتوا في قرية ولا في مدينة في البحيرة في بلد يعني فلاحين ولا في ال...
ايوه ايوه لا لا يعني لا.
تتعرضوا لغبار وتراب وال...
آه، آه، والقش والحاجات دي ايوه ايوه ايوه طيب يحاول يبعد عنها على قد ما يقدر ما يتعرض لهاش ويحاول يغسل مناخيره على طول بميه دافيه بكربونات وباستمرار ماشي وبعدين يعالج يعني يعمل الحاجات دي ويعالج ال- ال- الدور اللي عنده الالتهاب اي دكتور انف اذن عندكم هيكتب له علاج للالتهاب بتاع الانف بس يكون ماشي على التعليمات اللي انا بقولها ما يتعرضش للقش ولا للغبار ولا للتراب بقدر الامكان وياكل سلطه خضراء وفاكهه كتير قوي هتبص تلاقي الاعراض بت- بتتحسن شويه شويه مع الغسول القلوي اللي انا بقول عليه شكرا يا محمد ناخد امه الله من القاهره
ورحمة الله وبركاته ازيك يا أمة الله؟
الله يكرمك يا دكتور ربنا يجعله في كف حسناتك يا رب الله يخليك الله يعزك بقول لحضرتك انا عندي حفيدي سبع سنين عنده اللحميه مستديمه معاه من صغره بدرجه انه بيستعمل مناديل بط- بصوره كبيره لانه عنده المخاط ما بيتقطعش نهائي آه.
هل بالضروره التدخل الجراحي رغم ان اللوز عنده كويسه الحمد لله تعالى او ان في علاج امثل لحد من الالتهاب بتاعها دوت الله يكرمك لانه ما بيعرفش ينام او يتكلم كمان.
يعني التهابات متكررة في الأنف الالتهابات موجودة موجودة بصفة مستديمة بيشخر وهو نايم بيشخر وهو نايم حتى الكلام بتاعه من طرف مناخيره طب عمل آه، أشعة جانبية على اللحمية اللي خلف الأنف لا انا ما عملتش اشاعات ولا حاجه ولكن يعني الدكتور قال لك ان هو ممكن إيه عنده اللوث الحمد لله كويسه استنوا عليه ما تعملولوش اي حاجه بس تمام.
هو ما بيقدرش يقعد منها وبعدين المخاطه على طول بصفه مستمره طب هو بياكل شيبسي وبوز وحاجات كده كتير احيانا احيانا بس احنا حدينا من الموضوع ده يعني طب خلاص.
يعني أولا حاولوا تمنعوه طب حد في البيت بيدخن بيتعرض لتدخين لا لا لا لا الحمد لله خالص ولا بياكل حادق وحراق ولا لا مخلل لا لا لا لا الحمد لله هو من صغره اللحميه دي من صغره بقول لحضرتك لدرجه انك ما بيتكلم تحس انه مخنف شويه مم.
منها هو يفضل نعمل له أشعة ونشوف اللحمية دي حجمها قد إيه واللي أهم من ال... كمان من إن إحنا نشوف اللحمية نبص كمان نعمل له يا ريت آه، فحص أذن نشوف فيه مية ورا طبلة الودن ولا لأ لأن هل بيسمع كويس ولا ساعات في عنده لا مشاكل في- لا السمع حلو الحمد لله آه.
لا السمع حلو أصل على أساس إن لو ال- ال- ال- اللحمية بالصورة الطويلة دي مو... آه، احتمال تكون أثرت بنسبة عملت له نسبة مية ورا طبلة الودن طب فحتى لو المخاطر بيسمع الكبير.
كويس عايز نعمل له برضه ضغط أذن وسط طب المخاط الكتير ده ملوش علاج يحدوا منه ما هو المخاط الك- الكتير ده على حسب نوعه هل هو بسبب حساسية ولا بسبب التهابات متكررة
مش عارفه والله يا دكتور.
فطبعا يعني آه، ال- اللي الحكم عليها بيبقى بال- بالأعراض اللي حضرتك قلتيها دي حاجة والحاجة التانية ال 50% بالكشف نشوف من- فيعني الأعراض اللي حضرتك قلتيها تس- يعني يعني تخلينا أخمن إنها 90% حساسية بس عشان أقول لك 100% إيه لازم يبقى إيه ببقى شايفه قدامي يعني طب وممكن اللحميه تتعمل بدون اللوز اه طبعا اه هي لو عامله مشاكل لوحدها او كبيره وساده اه صدق آه.
صدق جامد اه صدق يبقى جامد بس يبان سد قد ايه من الأب- من الاشعه ما هو ممكن ده كله يبقى تضخم في الغشاء المخاطي للانف الجزء الخلفي من الانف ما يكونش ال- وتكون اللحميه سليمه ونعملها يبقى ما استفدناش حاجه يعني يعمل اشاعه خلفيه اه نعمل اشاعه خ... اشاعه على اللحميه هم عارفينها في مراكز الاشعه كلهم قول له اشاعه اشاعه إشاعة على اللحميه خلف الاسره جزاك الله كل خير يا دكتور.
الله يخليك ناخد اتصال تاني
السلام عليكم اهلا يا اختي فاتن اتفضلي آه، لو سمحت انا معايا بنتي عندها اربع سنين ايوه وعندها اللوز آه، تعبتها كذا مره كده وبعد كده في مره تعبتها جامد وكانت ملتهبه خالص لدرجه ان هي اثرت على الركبه بتاعتها وعملت لها التصاقات في الركبه وبعد كده رحت آه، عن- رحنا عند دكتور انف واذن اداها علاج واداها مضاد حيوي وبعد كده انا قلقت عشان ركبتها لان الركبه فيها عملت زكه عملت زك إيه؟
عليها كده جامد لا هي ما بتعملش بتعمل الام بس لو في التهاب في الميكرو... الميكروب السبحي اللي هو هي مش اللوز اللي بتعمل الميكروب السبحي اللي بيجي في الزور سواء في اللوز او في البلعوم بيعمل الام في المفاصل لكن ما بيعملش آه، زي ما انت بتقولي آه، زكه او آه، بتمشي تعرج بيها كده يا دكتور قال لك قال لك الدكتور بتاع العظم قال لك ايه فيها قال لي فيها عمل- من شدة الالتهابات اللي كانت في اللوز سيبك عملت من لها- الكلام ان شده الالتهابات في اللوز قال لك ركبتها فيها ايه قال لي فيها التصاقات لا بعد ما بيعملش التصاقات يا ماما هو يعمل الام بس ممكن اه ركبها تورم لو خدت حمى روماتيزميه لكن آه، وده طبعا ملوش علاقه باللوز ليه علاقه بالميكروب السبحي اللي بيجي في الزور سواء في اللوز او في البلعوم وشيل اللوز مش هو حل المشكله طب ما هو ما ينفعش ما يعني برضه لازم ممكن- نعمل لها تحاليل الاول نشوف الميكروب السبحي قد ايه وال- ومعامل الروماتيزم قد ايه ونعالج الميكروب السبحي او ده طالما في شكوى وممكن يكونوا سلال يبقى ال- التعب في- من ركبتها اصلا يعني آه، في مشكله في العظم نفسه عشان ما تتهيش أي- ايوه ما انا انا ليا اكتر من سنه يا دكتور كل شويه اوديها لدكتور بس انا وديتها وعملت التحاليل لقيت سرعه الترسيب لا سرعه الترسيب ما تفرقش سرعه الترسيب لو تعالي زعلت شويه خالص 30 ما انت لو وستين.
زعلتي هتعلى خالص انا بقول سرعه الترت- الت- الترسيب ما تفرقش انا عايز معامل الميكروب السبحي ومعامل الروماتيزم طب لو لقيتهم دول عاليين ممكن هو ده اللي ياثر على ركبتها اه بيأثر وعلاجهم مش شيل اللوز بقى ساعتها علاجهم حاجة تانية خالص طب يعني طب انا تنصحني حضرتك اروح لدكتور ايه دكتور انف واذن ولا دكتور عظام
والله دكتور عنده ضمير سواء انف واذن او عظام عنده ضمير الاثنين يعني- هيعالجوها لك ما انا قلقان على رجلي هاتي يا دكتور.
تطلب لك تحاليل اللي انا بقول لك عليها تعملي التحاليل وتروح لدكتور انف واذن يكون تتوسمي فيه ان هو مش هيخدعك وت... وتعملي ال... و... و... وت... وتشوفي اللي هيعالجها لك كويس طب يعني الزكه دي مش من اللوز لا يا ماما اللي, اللي بتعمل بقول لك الم مش أيوة.
بتعمل التصاقات لو قال لك في التصاقات يبقى دي في مشكله جوه الغ... ال- ال- المفصل نفسه بتاع الركب ايوه يعالجها لك دكتور العظام اهلا يا استاذ احمد اتفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا لو تكرمت اهلا بحضرتك لو تكرمت يا دكتور انا ليا قريب فوق سن 60 سنه كان بيحصل له صداع دايما فراح يكشف على انف بحيث انه يشوف فيديو بانفيه ولا ايه فالدكتور قال له انت عندك ملتحمه ودي موجوده عند اغلب الشعب المصري يعني ما تقلقش منها عنده ايه؟
هو حاجه اسمها ملتحمه
ايه الملتحمه دي ما سمعتش عنها اه قال له قال له في الملتحمه ده ده جزء من العين انا اللي اللي اعرفه في الطب ودرسته لا، ان لا، هو قالوا الملتحمه في- ده جزء من تركيب في- العين في في الانف اللي هي اليمين لحميه قصدك اه مش عارف هو ما قال هو له اللحميه مش في الناس كلها اللحميه دي في عدد بسيط من بس الناس مش لحميه يا دكتور مش لحميه هو آه.
قالوا ال- ال- في الانف اليمين آه، في منطقه قريبه لما تيجي تاخد نفس فبتبقى ايه بتخبط في ال- في الشيء اللي جنبها هما ثلاث اشياء تقريبا فبيحصل الصداع في منتصف الراس اه عنده تضخم في العضلات بت- الجانبيه قالوا بتاعته بس مش للدرجه ان يتعمل لها عمليه لان الكلام ده موجود عند اغلب ال- تمام اه هذا ما قيل يا دكتور اه
كنت عايز اخد راي حضرتك فيه والله.
طيب ما هو ده كده يبقى بس مجرد ان هو لو هو بيدخن هو اللي بيعمل له الصداع لا لا مفيش لو بياكل شطه هو- وحوادق ومخلل هو ده اللي بيعمل له الصداع يبقى يبعدهم يبقى يشوف الحاجات اللي بيعملها ايه يراجع نفسه الحاجات ولو بيتعرض لغبار هو بيشتغل ايه ناخد سماح من القاهرة سميحة من القاهرة السلام عليكم يا دكتور اهلا وسهلا يا فندم ايوه ازيك يا دكتور عبد الوهاب اهلا وسهلا يا فندم عامل ايه حضرتك الحمد لله والله يا دكتور انا مش عارفه اقول لك ايه انا اتصلت بقى اللي بقدر اقوله ان انا بقدر اتصل بيك كل فتره تشكر لك الله يخليك يا ست واتشكر سميحة لقناه الرحمه وللشيخ محمد حسان وكل بني ادم بيوم في القناه ربنا يكرمكم يا رب ويشفيكم الله يخليك يا ست سميحة ويخليك يا دكتور ويديك الصحه يا رب الله ويخلي يخليك لك اولادك طب عندك شكوى النهاردة يا ست سميحة نعم عندك اي شكوى النهاردة لا يا دكتور انا بتشكر ليك بس وبتشكر لقناه الرحمه بس الله يخليك شكرا يا ست سميحة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكمل موضوع شوية في موضوعنا آه، احنا قلنا آه، اتكلمنا عن الحالة النفسية واتكلمنا عن التغ... هنتكلم عن التغير السريع في درجات الحرارة هنا- نا- نا- ناخد آه، آخ- اخر حاجة اللي هي التغير السريع في درجات الحرارة ونكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي التغير السريع في درجات الحرارة هندي مثال كويس ان احنا كلنا عندنا آه، اولاد بيروحوا المدرسه فننصح يعني ب- دلوقتي احنا في الشتاء بالظبط تكون كل الاولاد نايمين تحت الالحفه او البطاطين درجه الحراره بتبقى حوالي 30 35 بيبقى دفى يعني 30 مثلا او 28 بيبقى دفيان الطفل آه، بعدين امه تاخده على طول ت- ت- تصحى قبل الميعاد مثلا النزول بربع ساعه ولا بنص ساعه تروح شايله الغطا من عليه وشايلاه بسرعه ومدخلاه الحمام ومن تنقله من درجه 28 لدرجة مثلا 3 جوه الحمام او 2 او 0 ست بعض الاحيان طبعا التغير الاكتر من 20 درجة ده يبهدل الغشاء المخاطي مفيش اي غشاء مخاطي هيستحمله ده هيقتل الخلايا الحية كلها فطب نتصرف ازاي من في الحالة دي ان احنا الطفل اول ما ينست الام بس تصحى بدري شوية ربع ساعة تشيل الغطا من على الطفل وتسيبه في الأوضة يعني ت- تقل بحيث ان يت- يتعرض لدرجة حرارة بدل 28 تنزل لتبقى مثلا 23 24 وبعدين بعد يقعد خمس دقايق كده وتنقله للصالة يبقى درجة الحرارة نزلت بقت 15 يبقى نزلت بالتدريج خمس ست دقايق وتروح تعمل حاجة تانية وبعدين تاخده في الاخر على ال- الحمام الطريق بالتدرج ده مش هيجرى حاجه للغشاء المخاطي يمكن في ناس بيقولوا ده اولادنا بن- بن- بنعمل لهم كل حاجه وبنحافظ عليهم وبناكلهم كويس لكن بيعيوا على طول هما ما بياخدوش بالهم ان التصرف ده بيبهدل الدنيا الحاجه الثانيه بيلبس الطفل كويس قوي و- وبي- بيفطر وبعدين خلاص سخن شوية بعد ما فطر و- وشرب وكده ويجي ينزل بقى لدرجة الحرارة جوه زي ما قلنا جوه الصالة مثلا 15 16 يجي ينزل في الشارع الساعة 6 الصبح عشان يستنى الباص او يوصلوه للمدرسة بينزل فجأة تروح فاتحة الام الباب ومنزلاه جري على ال- تحت يتنقل من درجة 15 لدرجة صفر مثلا او درجة واحد او اتنين فده طبعا آه، تغير سريع هيتعرض طبعا الغشاء اللي بنقول احنا خد لفحه هواء لفحه هواء يعني ايه الت- التعرض السريع في لل- للتغير السريع في درجات الحراره ده من سخن السائع ده بيموت عدد كبير جدا من الخلايا الغشاء المخاطي وبيبقى عرضة للالتهاب طب نعمل ايه لا الاول قبل ما ينزل نمسح له وشه بشوية آه، مية كده بسيطة نمسح له وشه وبعدين نفتح الباب وننزل نقعد في الحوش شوية ما ننزلش على الشارع على طول يعني مثلا ولو 30 ثانية دقيقة مش جري على طول على بره بحيث ان الجسم يتعود يتأقلم سنة سنة على درجة الحرارة آه، القليلة وبعد كده يقعد ال- الطفل ايه ب- آه، يد- ين- آه، يستنى في الشارع خلاص جسمه ايه تأقلم على درجة الحرارة آه، ال- الواطية في حاجة تانية كمان امهات بتخاف على اولادها جدا يقوموا ملبسينهم ال- آه، لبس كتير جدا بلاط بلطو لبس كتير قوي زيادة عن اللزوم ويحطوا ويكلفتوهم ب- بحاجة فوق راسهم آه، م- مثلا كوفية ولا حاجة يجي الطفل بيعرق يلعب مع أصحابه يعرق يروح فاكك ده كله تعرض لطشة هواء برضو الغي... لطشة هواء يعني الغشاء المخاطي ما بي... بي- بيحاول آه، ما بيحاول بي... ما بي... بي- بيتدمر بسرعة وبيبقى عرضة للالتهاب بسرعة ده كان موضوع حلقة النهاردة وان شاء الله هنكمل في الحلقات الجايه الوقايه من من نزل- نزلات البرد وناخد حاجات تانية ان شاء الله ودلوقتي اترككم في رعايه الله وعنايته مت- متمنيا لكم دوام الصحه والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسلم